جئتم للرياض فأسرعوا
أهلا بكم مشاهدينا الكرام أجدد التحية والترحيب بحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونرحب بضيوفنا اللي شرفونا في هذه الفقرة معنا فضيلة الأستاذ الشيخ مسعد أنور أهلا وسهلا معنا أيضا فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد جلال أهلا بحضرتك اهلا وسهلا بك أيضا معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عبد الرحمن الصاوي أهلا بيك اهلا بك يا شمس وأيضا معنا فضيلة الأستاذ الشيخ عاطف صابر أهلا وسهلا اهلا وسهلا سمير آه، وطبعا الشيخ أمين والشيخ أيمن منورين ربنا يبارك فيك هنبدأ مع الشيخ مسعد أنور الشيخ مسعد طبعا احنا بقول ساعات قليلة وربنا يبارك في آه، الوقت ويبارك في اللحظات القادمة ويسلم البلد من أي سوء ومن أي مكروه يا رب اللهم أمين لأن هناك خطط كثيرة ومخططات عديدة من أجل إفساد هذا العرس الديمقراطي اللي احنا بنحلم بيه وكنا بنتمنى بيه من أكثر من 60 سنة لكن ربنا يبارك يا رب اللهم أمين ويبقى آه، الأمر يمر على خير إن شاء رب العالمين ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقنا حاكما صالحا آه، من الجولة الأولى ولا نحتاج لإعادة يا رب اللهم أمين عايز أبدأ مع حضرتك فضيلة الشيخ مسعد احنا طبعا زي ما قلنا في الفقرة الأولى مع مشايخنا وقلنا في حلقة أمس أيضا مع آه، آه، علمائنا في مجلس شورى العلماء ويوم الأحد مع مشايخ الأزهر وبنقول كن إيجابيا لابد من النزول إلى آه، صناديق الاقتراع من أجل التصويت لمن تراه أنه الأصلح والأكفأ والصادق الأمين إلى آخر ال- ال- المواصفات فأنا محتاج حضرتك تقول لنا سلوكيات الناخب ماذا يفعل واجهتني مشكلة واجهني إن كيف أتعامل مع الناخب المخالف لي في الرأي المخالف لي في توجهي أنه مع مرشح وأنا ضد هذا المرشح ماذا أفعل
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد فالشكر لله عز وجل ثم لقناة الرحمة التي جمعتنا آه، في هذا آه، اللقاء وأسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم آمين يا رب وأنا في غاية السعادة لأني أجلس مع أخي وحبيبي الشيخ أمين الأنصاري والشيخ أحمد جلال والشيخ عاطف والشيخ آه، عبد الرحمن الصاوي والشيخ أيمن صيدح وطبعا الأستاذ ملهم ربنا يبارك في حضرتك آه، ومنور دايما يا أستاذ ربنا ملهم يكرمك ربنا يرضى عنك آمين يا رب أنا أطالب جميع المسلمين بل جميع المصريين غدا أن ينزلوا للمشاركة في الانتخابات ينبغي أن ننزل جميعا كل من له حق التصويت ينبغي أن ينزل لأنه لو لم ينزل فإن صوته سوف يذهب غالبا إلى من لا يريده الناس ينبغي على المسلم أن يكون إيجابيا وأن يطلق السلبية طلقة ثالثة بائنة لا رجعة فيها نحن أمة علمها الله الإيجابية نعم عندما قال في قرآنه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أمة إيجابية تتحرك تسعى للبر تهدي للرشد لا ي- لا يصح أن تكون صالح فقط لتنجو بل ينبغي أن نكون جميعا من الصالحين المصلحين قال تعالى في سورة قال عنها الشافعي لو لم ينزل من القرآن سواها لكفت والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وفقط لا وتواصوا بالحق تحركوا مم.
نصحوا عملوا على هداية الناس تحركوا مع الأسف نحن عندنا أمثال تربينا عليها علمت الناس السلبية يقول لك لو نزلت أرض تعبد العجل حش واديله مم.
يعني كن طرطورا انت مالك هتغير الكون يقول لك هتنزل تشارك في الانتخابات يا عم سعد قال مفيش فايدة سعد قال مفيش فايدة سعد مين ما اعرفش
سعد زغلول كان بيتقال لسعد زغلول في صمت انتخابي نعم يا مولانا اتفضل اه يقول لك نعم.
سعد قال مفيش فايدة مش حاسس سعد الحمد لله يقول لك سعد قال مفيش فايدة نعم انت هتصلح الكون خليك في حالك الله ضرب لنا بل قص علينا قصة أمة وقع بعضها في منكر فكان بعضها إيجابيا وكان بعضها سلبيا وكان بعضها مجرما مم.
القرية الحاضرة للبحر التي حرم الله عليها الصيد فانقسمت إلى ثلاثة أقسام قسم مجرم خالف الله خالف أمر الله وقسم لم يقع في الجريمة لكنه رآها ولم يتحرك سلبي وأنا مالي مم.
وأنا أصلح الكون وقسم لم يفعل الحرام ولم يسكت عن الحرام بل نصح وهدى وكان إيجابيا لما جاءت النجاة نجى الله عز وجل الذين لم يقترفوا الحرام والذين حثوا الناس على ترك الحرام وأخذ الذين ارتكبوا الحرام والذين سكتوا عن الحرام فعلينا جميعا أن ننزل غدا ونشارك في الانتخابات رجال ونساء وشباب وبنات وهذه أمانة وربنا قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه عايزين بكرة الدنيا كلها تتفرج على شعب مصر وهو بيشارك في الانتخابات بصورة حضارية عايزين نعلم الناس ان الشعب ده متحضر وان شعب مؤدب وان شعب عنده اخلاق وان شعب بيتنافس منافسة شريفة نعم بكل كل أحد لو تعدى عليك أحد بكلمة نابية فاصبر ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم نقف في طابور كده بصورة حضارية محترمة لو تعدى عليك أحد بإيذاء بالغ وبعد الكلمات ففي قانون مم.
في بعض رجال القوات المسلحة موجودين وجدت مخالفة روح للقاضي يعني أنا أقول لك حاجة عجيبة أنا حماية الله يرحمه ميت بقاله 12 سنة وأبويا الله يرحمه ميت بقاله 22 سنة الله يرحمه وأم الله يرحمها ميتة بقالها أسبوع تخيل أبويا وحماية وأمي لسه بينتخبوا
مم.
أبويا بقاله 20 سنة ميت لسه بينتخب اه وحماية بقاله 12 سنة ميت لسه بينتخب مم.
دخلنا على الموقع على الإنترنت بأرقام البطاقات لسه موجودين اه وأنا متحير عايز أسأل هل ينفع أخذ بطاقة أبويا اللي بينتخب بقاله 20 سنة وهو ميت من الدار الآخرة وأقول للقاضي أبطل هذا الصوت هل ده ينفع لا، اه طبعا أنا خاف لابد أسيبه.
ينتقل كده الجداول ياخد صح لحد تاني فشوف لنا الموضوع ده الله يبارك لك صحيح الموضوع ده خطير صحيح هم تكلموا فيه اليوم آه، طيب فضيلة الشيخ أحمد يعني أيضا من كلام الشيخ مسعد في مسألة الإيجابية لابد من النزول غدا من أجل التصويت آه، بمن تراه أنه الأكفأ والأصلح والقوي الأمين الصادق آه، إلى آخره آه، ولكن أيضا لابد من كلمة حضرتك بتوجهها لكل ناخب آه، إن رأى آه، شيئا أو إن رأى منكرا أمامه من وجهة نظري ماذا يفعل بعد هذا الاتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا اتفضلي كيف حالك يا شيخ اهلا وسهلا حيا الله ضيوفك الكرام ربنا يبارك الشيخ فيك أمين والشيخ أيمن والشيخ مسعد والله بحكي له عظم الله أجره فيه والوالدة الله يبارك فيك والجميع المشايخ الموجودين ما شاء الله عليهم ما شاء الله يعني منورين الشافة ومنورين القناة وبتمنى لمصر بلدنا الثاني إن شاء الله رب يكون يحكم بالشرع والدين يا رب يا رب إحنا ما بنعرف ننام من فترة يعني صح إحنا من الأردن أردنيين ولكن ما في فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى فعلا والله ب... ماشي معاكم بكل لحظة بتمنى لمصر رئيس يحكمها في الدين في شريعة الله بإذن الله يا رب وإن يا رب الله لا إن الله لا يترك قوما حتى يعني يغيروا ما بأنفسهم وبإذن الله مصر وشعب مصر يستاهل إنه يكون لهم رئيس ي- يعني يعظمهم ويعرف الدين ويمشي إن شاء الله بالشريعة الإسلامية يا حيا رب الله ضيوفك الكرام جميعا شكرا جزيلا يعني إذا نسيت أي شيخ منهم شكرا ربنا يبارك في حضرتك يا رب الله شكرا لك يخليك يا رب الله يبارك شكرا جزيلا فيك. مع السلامة.
شكرا جزيلا معنا اتصال اخر السلام عليكم أس... الشيخ محمد الجوهري من السعودية اهلا وسهلا حياكم الله يا استاذ ملهم اهلا بحضرتك اهلا وسهلا الله يبارك في عمرك الله تقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب، حيا اللهم الله فضيله آمين.
الشيخ آه، ايمن صيدح حيا الله فضيله الشيخ مسعد وفضيله الشيخ الكل أمين، وفضيلة الكل الشيخ- منور ما شاء الله الكل ان شاء الله ربنا نعم.
يبارك في عمرك في هذا الجمع المبارك سأسأل الله أن يجمعكم في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم جميعا يا رب في نعم جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر آه، أتمنى من الله عز وجل آه، أن بكرة غدا وبعد غد يمر على خير يا رب أتمنى من الله أن يمر على يا خير رب دي رقم واحد رقم اثنين اتمنى الان ان احنا آه، يخرج اي مرشح اسلامي سواء الدكتور احمد مرسي او سواء الدكتور الفتوح وواحد منهم يتنازل التاني لله عز وجل بلاش تفيت الاصوات حتى لا آه، يعني آه، لا لا تؤخذ علينا فاتمنى اي واحد يتنازل للتاني لله عز وجل ونحن راينا الصحابه باكملهم قد تنازلوا آه، آه، لبعضهم عن السلطه وعن المنصب فهذه الرساله الثانيه، الرساله الثالثه ادعو لفضيله الشيخ ابو اسحاق الفريدي اسال الله ان يرفع عنه البلاء وان ينزل عليه كل دواء والرساله الرابعه والاخيره اسال الله باسم الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى ان يرحم والده شيخي وحبيب قلبي فيروز الشيخ مسعد وان يسكنها فشي- فسيح جناته وان يجمعها في الجنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى اللهم امين وجميع اموات المسلمين جزاكم الله وجزاكم شكراً الله جزيلاً.
خيرا وافراد قبل منا ومنكم صالح الاعمال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خير الاتصال استاذ متولي اهلا وسهلا السلام عليكم يا فندم اهلا وسهلا اخوك متولي من منصوره من برمبال الجديده فقراتنا اولا آه، سلامي لكل ال- ال- العلماء اللي عندك اقبل يديهم اولا ربنا يكرمك و... وانا سعيد اللي كلمت حضرتك اتفضل.
ده اول حاجه ولكن يعني انا عاوز عاوز طالب منهم وطالب من نفسي وطالب من الشعب المصري كله ده عرف اذا كنا احنا اتجوزنا مره ولا اكتر كل واحد تبع ما حصل ده عرف ده انا بعتبره عرف للمسلمين جميعا ولابد نقف وقفه محترمه آه، كل واحد يطلع يدي صوته بادب باحترام نرجع تاني لان احنا اسره كبيره اعتبر الانتخابات دي كلها حضرتك انا وجهه نظري اسره كبيره انت جاري انا جارك في النهايه انت ممكن النهارده هت- هتاخد زيد انا هاخد عبيد ممكن نختلف مع بعض في فتره تانيه ولكن انا بقول في في حديث و و واحبابنا يصححوه اذا كان هو حديث صحيح او لا ان الله قسم بينكم اخلاق اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم فانا بقول للناس لابد نتحلى بالاخلاق الطيبه مع المخالف لان في فقه اتعلمناه من اسيادنا اللي هم انتوا حضرتك فقه التعامل مع المخالف فلابد نتعامل مع الناس حتى لو هم اشد الاعداء لنا باحترام وادب لان ده احنا عايزين نظهر بالصوره طيبه للمجتمع كله وللعالم كله وللمسلمين واللي حتى كارهين المشروع الاسلامي لابد نحببهم نعم.
فيه اذا كان الاعلام جميل.
هضل جميل.
شيء معين حضرتك معلش ساعة صدرك اذا كان الاعلام آه، الليبرالي او العلماني او زي ما بيسموه او او ده مصطنعات آه، شوه في صوره الاسلاميين لكن الاسلام اعلى من اي شيء في الوجود واعلى من كل حاجه وان شاء الله الاسلام سيعلو وسيعلو تمام جميل رغم كيد الكائدين دي جميل.
حاجه حضرتك الحاجه الثانيه زي ما انت فاهم وتعلمنا من حضرتك اللي هم بعض القنوات دي حضرتك بتظهر كل المساوئ او كل الاخطاء الهفوات الكلام, الكلام اللي بتحصل يعني حضرتك ما ما اشاروش لحاجات كتير جدا الاسلاميين عملوها كويس جدا في حياتهم الامور بقت معلومه الامور بقت معلومه اخ متولي والامور واضحه بفضل الله رب العالمين والشعب المصري شعب ناضج ويعرف آه، من يقدم الخير ومن يشوه الصوره ومن آه، يحسن الصوره الى اخره الامور بقت واضحه بفضل الله وس- والصندوق سيكون الفيصل وان شاء رب العالمين ستكون النتيجه تسر الجميع باذن الله رب العالمين معانا الاخ يسري اهلا وسهلا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام استاذ يسري اتفضل الله يبارك لك يا أستاذ ملهم نسأل الله أن يثبتنا ويثبتك على الحق وأن يبارك لنا في إيه في علمائنا الكبار امين يا رب هو- امين هو استفسار بس س- سؤال بسيط جدا نعم.
أنا أعمل في البحر الأحمر وبيني وبين لجنة الانتخابات حوالي ثمان ساعات وأعمل في إيه في في مشاريع في بعض المشاريع ال- البترولية فهل أقسم في عدم ذهابي إلى لجنة الانتخابات مش في اجازه بكره في اجازه عندك بكره او بعد بكره لا ما فيش أجازات أنا بعيد خالص أنا مفيش اجازات لا.
طيب.
لا أيوة.
مفيش اجازات ده احنا 15 و15 يوم
طيب انت رحت انتخبت قبل كده اه رحت في مجلس الشعب طيب هنرد على حضرتك حاضر ان شاء الله ش- شكرا لك معنا اتصال اخر السلام عليكم استاذ عبد الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ربنا يبارك فيك يا شيخنا و- و- وبارك في جميع علمائنا بقول يا شيخنا آه، لو سمحت كان عندي نق- نقطتين بس يا شيخنا آه، الرجاء بس استمع ليهم بعد اذنك اول نقطه بعد اذنك انا عاوز ارشح مرشح مرشح إس- إيه، يطبق الشريعه بس انا مش مش لاقي يعني محمد مرسي بيقول ان مفيش يعني آه، م- مفيش خ- خلاف ما بين- ما- ما بين عقيده المسلم وعقيده المسيحيين في مصر وبالفتوح بيقول لك مش هيقيم حد الرده طب انا عاوز اعرف مين المرشح الاسلامي اللي انا ارشحه تمام دي اول نقطه النقطه الثانيه
يا ريت كان يتواصل دي لابد ان احنا سؤال نتفق تاني.
على صلاه الاستخاره ممكن نقول بس اللي هو قال عليه ده نقول له بس آه، أكرمك الله أخي الكريم آه، عاد آه، محمد مرسي في كلمته وعاد أبو الفتوح في قوله وقال سأسأل المتخصصين فاستخر الله بين المرشحين ولن نشير إليك إلى أي مرشح آه، حتى لا نخرج من صمتنا الانتخابي بس أنا عايز أقول ج- جملة أو- اتفضل وانا عايز اقول جمل طيب اتفضل يا إخواني نحن لا نفاضل بين اثنين أو أربعة أو عشرة أو 13 حتى من الصحابة مم.
احنا بنفاضل بالناس كلهم عيوب وفيهم قصور وفيهم عوار مثلي فاحنا هنشوف أرشدهم طريقة وأنفعهم للمسلمين للمصريين آه، آه، وللمسلمين ولعامة أهل البلد والذي يرفع لواء الشريعة يعني احنا هنشوف الأقرب إنما احنا لا نفاضل بين سيدنا آه، أبي بكر وسيدنا عمر ولا بين سيدنا عثمان وسيدنا علي مم.
نعم.
نعم ربنا يكرم معانا اتصال اخر السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاذه اميره اهلا بيك اتفضلي آه، جزاكم الله خير ربنا يجعل في ميزان حسناتكم يا رب يا رب الله يبارك.
نسمعكم بهذا الجمع في الجنة إن شاء الله مع النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آمين.
وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي شيخنا العلامة المحدث الشيخ أبي يا إسحاق رب.
الحويني و- ويدخل آه، أم الشيخ مصعب أنور الجنة إن شاء الله بغير آمين حساب جزاكم الله خير الله يرضى عليك.
آه عايزه اقول بس نقطتين سؤالين ان شاء الله ويا ريت آه، المشايخ الافاضل يردوا عليا ان شاء الله. آه بخصوص آه الفلول آه دلوقتي في ضجه جامده للفلول، انا النهارده لما لفيت في البلد وكده بشوف الناس آه، هتعمل ايه فلقيت بتهيألي تلات ارباع ال- ال- القريه اللي انا فيها فلول يعني ينتج الفلول مش لازم اسمي عشان ما يبقاش تمام تمام تمام اه فانا نفسي بالله عليك توضح للناس دي دلوقتي قبل الانتخابات بتاعت بكره يمكن يفوقوا لان بجد انا اتصدمت لما عرفت النهارده ان يمكن اكتريه الناس في في قريتنا في- هينتخبوا فلوس طيب، آم، تمام.
ماشي وجزاكم الله خير شكرا لك
يعني بس عشان برضه الناس لا تيأس من هذا ال... هذه قرية لكن بفضل الله تعالى أغلب الأمة الآن تريد الشر ان شاء الله باذن يعني الله إذا كان في قرية أنا كنت أمس في قرية كلها مرشح واحد ممكن اقول لك انا بقى على حاجه نعم ما تيجي نقول بعد الاتصال استاذه اسماء يا اخت اسماء اتفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله اتفضلي ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعلكم من اهل الجنه اللهم امين ويجزي يا آمين، رب آمين.
الشيخ ابو اسحاق يا رب ممكن اقول للشيخ ايمن حاجه؟
نعم
جت يا شيخ ايمن اتفضلي اتفضلي يا يا أخت.
شيخ ايمن عليكم يا شيخ السلام.
ايمن
إيه، اتفضلي اتفضلي سامعينك
السلام عليكم يا شيخ ايمن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالله عليك يا شيخ ايمن انت لو كده ترشحت لرئاسك تريحتنا من ده كله احنا تعبانين والله ما عارفينش هننتخب مين هن- المرة الجاية إن شاء الله هنختار- بإذن الله هن- هنختار احسن الوحشين لا إن شاء الله بإذن الله ربنا يبارك فيك يا جماعة الأمر معروف أنا أنا بس عايز أقول إن إحنا إحنا بنوقع نفسنا في حيرة كبيرة الأمر م- م- يعني يسير جدا إحنا بنقول معانا آه، المرشح معانا الدكتور أبو عبد المنعم عبد الفتوح معانا الدكتور محمد مرسي معانا الدكتور سليم العوا إحنا هنقعد ن- يعني هنروح ونيجي ونتكلم وأنا حيرانة وأنا حيران وأنا وأنا وأنا كلهم بيحملون المشروع الإسلامي استخير ربك سبحانه وتعالى تقرب لربك سبحانه وتعالى وقول يا رب ارشدني للخير ارشدني للطريق اللي انا هروح اقول صوتي رايح لمين وربنا هيسر لك كل عسير ان شاء الله باذن الله الشيخ احمد
يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد عليه الصلاه والسلام آه إذا كانت آه، في كلمة فطبعا استاذن المشايخ الأول أنا أتكلم في موضوع في وجودهم يعني ربنا يبارك فيك يا رب آه أنا محتاج سريعا لو هنتكلم عن الإيجابية آه أبدأ الأول ب- بقصة بسيطة كده وبعد كده نطلع منها فوائدها يعني آه القصة رمزية ولكن هي بتحمل معنى آه ملك من الملوك حب يزور قرية من القرى فأهل القرية حبوا ي- يقدموا شيء يستقبلوا به هذا الملك فأحد أهل القرية قال خلاص احنا نجيب برميل كبير ونجمع فيه العسل كل واحد من أهل القرية كل بيت يجيب كوباية عسل بسيطة كده كوباية بسيطة خالص ولكن بحيث إن شاء الله لما الملك يجي نبدأ إن احنا نديله عسل وندي الحاشية بتاعته عسل ونوزع عليهم عسل وواحد من أهل القرية قال خلاص هو مش مشكلة يعني الناس كلها بتدي عسل أنا هاخد الكوباية بتاعتي وأحط فيها المية وخلاص من غير ما حد يشوف ولا حد يدعو والمسألة منتهية تماما آه، هو ده كان تفكيره ان بالنسبه الكوبايه بتاعته مش هتاثر في برميل العسل ولكن كانت المشكله كلها ان كان كل بيفكر كده فلما كل كان بيفكر كده كل يوم كان واحد بيجي يحط كوبايه ميه مش كوبايه عسل لحد ما فوجئوا لما الملك قدم فوجئوا ان البرميل ميه مش عسل فهي دي المشكله احنا كل واحد مننا لو قال انا صوتي ممكن يعمل ايه لا احنا صوتنا ممكن هيعمل يغير كتير.
كتير جدا آه، في احد الحكماء حب يعلم ابنه انه ايجابيته مش بتغير في الشخص بس لا ده بتغير في الكره الارضيه كلها الحكيم ده جاب ورقه زي دي وحب يعلم ابنه المعنى ده قال له انك لما بتغير من نفسك او بتكون ايجابي آه، انت بتغير في الكون كله وعمل له التجربه دي الورقه دي رسم على وش من الورقه من هنا رسم وجه الولد وعلى الوجه الثاني رسم شكل الكره الارضيه وبدا يعلمه دي هنا مصر جنبها كده البحر ال- الاحمر فوق هنا البحر المتوسط جنبها هنا ليبيا تحتها هنا السودان وبعد كده قام مقطع الخريطه كلها وقال لابنه انا عايزك تجمع لي الكره الارضيه مره ثانيه وتصلح لي وجه الارض اللي اتقطع حتت ده فالولد طبعا جاب يجيب ورقه فجاء استراليا جنب مصر هو فاكر مصر كويس فيحط استراليا جنب مصر الورق مش راكب على بعضه فالولد فضل محتار جدا مش عارف يعمل ايه فالولد ده خلاص المساله منتهيه اعمل ايه قال انا هقلب الورقه لان انا عارف شكل وشي كويس جدا فبدا يجيب العين دي جنب العين دي وتحتهم المناخير تحتهم البق هنا الجبهه هنا الخد اليمين هنا الخد الشمال فالولد بدا يصلح في وجه نفسه فلما بدا يصلح في وجه نفسه وخلص تماما الورقه والورقه اتصلحت تماما قلب الورقه كان ايه اللي حصل في وجه الارض اتصلح فراح لوالده الحكيم فالحكيم قال له يا ابني في الوقت اللي انت كنت بتصلح فيه من نفسك كان في نفس الوقت وجه الارض كله بيتغير ده المعنى اللي انا عايز اوصله النهارده المعنى لا انا صوتي يفرق كتير جدا صوتي يغير كتير جدا انا ممكن الصوت الواحد ده آه، يحول مسألة تماما في مصر مصر الآن تاريخها كله بيترسم من جديد صحيح. مصر الآن طريقها الآن بيترسم فلا بد ان انا اكون فاهم من البداية ان لازم اكون ايجابي ده اول حاجه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمها الصحابه رضوان الله عليهم الصحابه اول حاجه اتعلموها من النبي الايجابيه ابو بكر بمجرد ما اسلم تحول لرجل ايجابي داعيه الى الله سبحانه وتعالى انا عايز اقول ان كانت في رسائل سريعه أن أحدكم إمعة بالظبط نعم اذا كانت في رسائل سريعه فانا عايز اقول ان الايجابيه مش معناه ان انا انزل لوحدي انا مش شايف ان دي ايجابيه اصلا ولكن ايجابيه ان انا ليله النهارده رصيدي اخلصه ان انا اكلم الناس واحشد الناس على المرشح الاسلامي الاخت اللي لسه بكرة بتتكلم دلوقتي وبعده.
بتقول بالظبط بكره وبعده الاخت اللي لسه بتقول دلوقتي احنا عندنا القريه الناس بتقول كذا ايجابيتها ايجابيتها وايجابيه اهل البلد ان مش بكره انا انزل ده بكره انا نازل ومعايا ناس فاول حاجه لازم رساله توصل كويس جدا ان ايجابيتنا مش انا انزل لوحدي ولكن ايجابيتي ان انا بقدر المستطاع احشد الناس على بكره على مرشح اسلامي من الاثنين المعروفين اللي الدنيا كلها بتقول يا ش- يا دكتور محمد مرسي يا دكتور ابو الفتوح الاثنين دول هما اللي قدامنا فانا اول حاجه عايز اقول الايجابيه نزولي و- وحشد الناس النهارده اتصالات يا جماعه والله العظيم انا من قيمه كام يوم كنت قاعد مع ناس كبار جدا جدا جدا وقاموا قايلين لي بالنص كده هم طبعا كانوا زمان حزب وطني كده قالوا لي كل الحزب الوطني اجتماعات ليل نهار علشان بيحشدوا ورا فلان وفلان طبعا كل الحزب الوطني فانا بقول النهارده الناس دي مضيعه وقت ومضيعه مجهود وعامله اجتماعات وعامله اتصالات ودافعه فلوس دافعه ملايين دافعه مليارات علشان كذا دي ناس ايجابيه في شغلها في الحرام انا محتاج النهارده يكون عندنا ايجابيه في ديننا انا عايز النهارده يكون عندي ايجابيه في حاجه زي كده فاول رساله يا استاذ ملهم انا اسف والله سريع انا ب- بحاول اتفضل، اقول اتفضل.
بسرعه اتفضل.
فاول رساله كلامك حلو ايجابيه والله، كمل يا شيخ الله عمر فيك. والله كلامك فاول جميل رساله يا شيخ.
ايجابيه ما شاء الله عليك يا شيخ والله كلام جميل جدا منور والله يا شيخ والله ده انت اللي منور يا استاذ ما ملهم.
شاء الله.
والله كلامهم نعم اتفضل فاول رساله ايجابيه عندنا النهارده ان ما ينفعش انا اقول انا ايجابي فانا انزل لوحدي لا ده انا انزل لوحدي انزل انا واحشد اكبر قدر ممكن معايا سواء اتصالات باجتماعات اقرب الناس اقعد عيلتي حد عندي في في العيله تعبان اروح اخده على في عربيتي الخاصه جميل.
واروح الى الشارع عندي اخد الناس ده دي الايجابيه اللي انا ممكن افهم من خلال نصوص القران والسنه ده الامر الاول الامر الثاني ودي رساله مهمه جدا في سلوكياتنا بكره لا تلتفت مم.
لا تلتفت بمعنى بمعنى بكره هلاقي ناس عايزين يفسدوا عليا الدايره بتاعتي عشان الدايره تجيب ضرافه وتتقفل آه.
ده كلام انا عرفته من ناس كتير صحيح.
جدا قريبين جدا مني وناس لا، وفي ناس كتير حاج الان بالاسلحه والى غير ذلك اه في يعني اماكن عديده فلا ينبغي علينا ابدا ان نلتفت مثل هذا اليوم بقدر المستطاع لا نلتفت آه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس ومن وراء ابو لهب يحفظ التراب على راسه ويقول آه، كذاب دجال لا تسمعوه ي- ياتي بسحر يفرق بين الرجل وامراته الى اخره يقول الراوي هو محمود بن لبيد على ما اعتقد والنبي لا يلتفت مقبل على الناس يقول يا يا ناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا فانا عايز الناس بكره ما تلتفتش لان هتجد بعض المشاكل اللي ممكن تحصل انا طبعا ما بخوفش ولكن ممكن يحصل انا لا التفت ده الامر الثاني الامر الثالث دعونا من الجدال ملتفت لا يصل نعم ملتفت لا يصل بالضبط بالضبط الامر الثالث آه، دعونا من الجدال هنشوف بيننا وبين بعض طبعا بكره الناس كلها مشدوده آه، بكره واقفين في طابور آه، انا والدكتور عبد الرحمن هو بيرشح واحد وانا برشح واحد هنبدا نتجادل مع بعض الجدال في هذا الوقت شرف مش عايزين جدال مش عايزين جدال خالص لان الجدال في الوقت ده في وقت شده وفي وقت الناس مشدوده هيرتب هيترتب عليه مشاكل كبيره جدا ولا يخفى عليكم طبعا ما رواه ابو داود في سنه باسناد حسن من حديث ابي امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وانا زعيم ببيت في وسط الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا فاحنا بكره مش عايزين جدال انا رايح هادي صوتي وهخرج من اللجنه تماما الامر الرابع عايزين يكون آه، آه، معاني الدين ال- ال- الاساسيه اللي هي غابت عننا موجوده انا نازل بوزي ضرب شرير ليه فين تبسمك في وجه اخيك صدقه حصلت اي مشكله فين الكلمه الطيبه صدقه النهارده حصل آه، آه، اتنين اتشدوا مع بعض كويس معلش هسامح هسامح المره دي اعلى المعاني اللي ينبغي عليها احنا ننزل بها بكره معنى التسامح النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمح يسمح لك على قدر ما انا نازل بكره بتسامح انا في النتيجه هاجد تسامح من الناس فيما بيني وبينهم الامر الخامس النازل بكره نازل وهو عارف كويس جدا ان هو نازل لامانه وامانه كبيره جدا جدا جدا نعم.
الكلمه دي امانه هنجد على ابواب اللجان ناس هتدفع فلوس وهنجد ناس بقالها كام فتره عماله تدفع فلوس وبتعمل مش عارف ايه علشان آه، تدي اصوات والعياذ بالله للفلول والكلام ده انا عايز اقول للي زي دول ما هو دول برضو من المرشحين اللي لازم احنا نوجه لهم كلمه آه، آه، اوعى في يوم من الايام تدي صوتك لواحد انت رايح تديله علشان دنياك علشان هيديك او كده او واحد تاني راجل اعمال كبير جدا يقول لك انا هدي لفلان اللي هو ده اللي هيجيب الامن لا والله مش هو ده اللي هيجيب الامن الامن والامان والراحه والطمانينه والسكينه والسعاده المعاني دي كلها مش هتيجي الا في ظل شرع الله سبحانه وتعالى احنا جربنا الناس دي سنين طويله جدا جدا وعمرنا ما شفنا معاهم امن ولا عمرنا عمرنا شفنا معاهم سعاده بل للاسف البلد من السيء للاسوأ اوعى في يوم من الايام ودي مشكله رجال الاعمال الان ال- الكبار النهارده نازلين بيعملوا يفط وبيعملوا وبيسووا ده كله عشان بيظنوا ان الامن والسعاده والربح هيجي من هنا لا مش هيجي من هنا مش هو ده الطريق كنا بنشوف امن بس بس امن كده اه امن الدوله آه رعب الدوله صحيح، كنا رعب بنشوفهم الدولة.
على طول.
رعب الدوله فدي نقطه مهمه جدا لازم نوضحها للناس ناخد بالنا ان ال- ال- ال- الصح اللي انا هعملها دي بكره دي انا هتسال عنها امام الله سبحانه وتعالى يوم القيامه عايز هختم بالحديث ده عشان انقل كلام طبعا لمشايخنا وانا اسف برضه المره الثانيه انا طولت شويه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يضرب الصراط على جهنم ثم ترسل الصله والامانه الصلة والأمانة يكونوا على على جه... على الصراط يوم القيامة الصلة على جانب والأمانة على جانب الإمام النووي رحمة الله عليه ي- ي- يقول معلقا على هذا الحديث فلا يمر أحد إلا بعد أن يسأل عن هذين الأمرين كان وصل للرحمة ولا لا هل أدى الأمانة ولا لا صوتي بكرة أمانة أنا مسؤول عنه أمام الله عز وجل يوم القيامة ممكن بكرة أنا عشان ده فعلي أو عشان مصلحتي الدنيوية اديت صوتي لواحد مش مناسب واحد معادي لدين الله سبحانه وتعالى أصلا انا والعياذ بالله ممكن ما اعديش على الصراط يوم القيامه انا مش عايز اخلي المساله ده هيخش الجنه وده هيخش النار ده مش منهجنا المساله مساله دنيويه بحته ولكن ولكن انا بقول دي امانه وانا مسؤول عن الامانه مش صوت رايح لمين انا مسؤول عن الامانه انت اديت الامانه ولا لا باجتهادك اللي انت اجتهدته ولا لا ثم ترسل الامانه والعبد مسؤول عنها بين يدي الله عز وجل يوم القيامه الشيخ عاطف تعالوا يعني تعالوا نتفق قبل أن نختلف بعد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا أستاذ محمد مع فضيلتكم الشيخ محمد الصفتاوي داعية إسلامي من نبروه أهلا بحضرتك يا فندم اتفضل حياك الله يا أستاذ ملهم الله وحي يكرمك يا هذه شيخ محمد.
الوجوه الطيبة الطاهرة المتوضئة المتلألئة ربنا يكرمك هم العلماء المخلصون لربهم قوم أقاموا للإله نفوسهم فكسى وجوههم الوسيمة نورا عملوا بما علموا فجادوا بالذي وجدوا فأصبح حظهم موفورا نالوا بذلك فرحة وسرورا وسعوا فكان سعيهم مشكورا شكرا لإدارة قناة الرحمة وجميع العاملين فيها على هذا البرنامج اللامع الماتع الذي جمعكم من أجل توحيد الكلمة وتوحيد الصف من أجل مصرنا الحبيبة فعلام الفرقة وعلام الخلاف وإلهنا واحد ونبينا واحد وعقيدتنا واحدة وترابنا واحد أصلنا تراب وانفطر نعيش جميعا على أرض مصر يا مصر لا أدري من أين نبدأ عنك الكلام يا مصر كيف نلقي عليك من الله السلام لأن في عينيك الأيام والأقوام والأعلام يا مصر يا عروس المعمورة والعيشة الميسورة يا روضة المحب ويا جنة الصبر يا مصر يا ركب المحبين أينما حللتم وارتحلتم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم ربنا يكرمك يا شيخ محمد ربنا مصر يعزك يا بلاد رب مباركة لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها في أكثر من ثلاثين موضعا خمس منها بصريح اللفظ أخي الكريم وخمس وعشرون ما دل عليه القرآن والتفاسير أسأل الله العظيم أن يحكم مصر من يتقي الله فينا ويحكم بكتاب ربنا وهدي نبينا وجزاكم الله خيرا شكرا لك يا شيخ السلام محمد.
عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا ال- معانا اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم حاج امال اهلا بيكي ازاي سعادتك يا استاذ مدهب الله يكرمك اتفضلي آه، آه، بمسي على كل ضيوفك الكرام ربنا يعزك آه، وسلامي الخاص للدكتور الدكتور عبد الله بركات ربنا يبارك فيك الله يخليك الذي لا يخاف في الله لومة لائم ربنا يكرمك اتفضلي وكل آه، مشايخنا بقول وعلمائنا لسعادتك- اتفضلي بقول لسعادتك يا استاذ ملهم نعم حضرتك دلوقتي الاثنين الاسلاميين مختلفين الاثنين مختلفين يا استاذ ملهم احنا بن- بنمزق احنا ممزقين لما يكون الاثنين مختلفين يا استاذ ملهم يبقى ازاي احنا هنعرف نتعامل معاهم وهم يتعاملوا معانا ازاي استاذ ملهم انا سامعك سامعك والله حضرتك سامعك لما هم الاثنين مختلفين احنا بنقنع الناس بايه وبنقول للناس ايه يا استاذ ملهم حاضر حاضر يعني احنا حضرتك هم مختلفين انا بصراحه مع مع الشيخ محمد حسان بيقول ان سبحان الله العظيم لما يكون ال- الكافر العادل ولا المسلم الظالم هم كده م- يعني مخلينا مشتتين يا استاذ ملهم لا مفيش تشتت ولا حاجه لا مفيش حاجه دكتور عبد الله مفيش بركات.
تشتت ولا حاجه حاج امال حضرتك- هتسمعينا بس يعني حاضر حضرتك انا عندي البيت منقسم البيت اصبح منقسم حاضر رسالتك وصلت حاضر وهنرد عليكي والامر يسير والامر بسيط جدا ان شاء الله انا شيخ وسعد احنا الاثنين واحد واحد الحمد لله والصلاه والسلام اول حاجه آه، هو شيخ محمد حسان ما قالش كده الشيخ محمد حسان قال انتوا عندكم مرشحين اسلاميين استخيروا عشان بس لانه قول الشيخ ما لم يقل دي واحده وبعدين اي عدل سيكون بعيدا عن شرع الله سبحانه وتعالى هذا لا يكون ابدا دي واحده لان ربنا قال ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اما اما الجزء الثاني احنا مشتتين واحنا ك- دي سلبيه قاتله سلبيه قاتله هو احنا بنتكلم في اتنين ده في اكتر من 10 مرشحين فهي المساله مش مساله آه، مش مساله آه، آه، بكره هنعمل ايه ايه الحل للامه دي وبعدين اختلافهم اختلاف تنوع مش تضاد ده اختلاف تنوع نفس المسألة اللي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم آه، نصلي العصر في بني قريظة ولا بره بني قريظة نفس الخلاف اللي لما كان اتنين يبقوا صايمين في السفر واحد يصوم والتاني يفطر ده اختلاف تنوع واختلاف التنوع آه، لا بأس به بين البشر ما دام لا يتعمد أحدهما مخالفة شرع الله فاحنا مش عايزين الآراء المثبطة دي وآية بس- سورة الروم ومن آياته ده ده مسألة الخلاف ده ده آية من آيات الله سبحانه ده وتعالى ابو بكر وعمر اختلفوا في حروب الرد نعم وده ده, ده طبيعي أما سبحان الله وربنا سبحانه وتعالى قال ولا يزالون ايه مختلفين مختلفين الا من رحم ربك وبعدين بعدها قال ولذلك خلقهم ولذلك خلقهم اتفضل نعم، شكراً.
ما شاء الله قطعت جهيزة قول كل خطيب دي اراء مثبطه والله نعم ولا- لا خير كل ما خير ينفعش احنا لابد ان احنا نسمع لابد ان احنا نسمع ونستمع انا لكل شايف إن احنا الآراء بنقول للناس احنا اختيارنا منحسر بين واحد من اثنين اه فاي شتات اه والاثنين بفضل الله من التيار الاسلامي وده اقول لك كمان على حاجه ممكن اقولها اتفضل يا استاذ ملهم يوم ما اختير الخليفه الراشد عثمان بن عفان كانوا ستة صحيح كانوا ستة بيختاروا ما بين ستة مرشحين كلهم مسلمين معايا واخ- واختاروا واحد عشان يختار بين الستة طلع واحد قسم الستة دول نصين وجابوا وا- جا- جا- جابوا هم بقوا ثلاثة قدام ثلاثة وقال ها ثلاثة يتنازلوا ثلاثة واحد قال انا اتنازل لفلان واحد قال انا اتنازل لفلان واحد قال انا أتنازل- لحد ما بقي عثمان وعلي فجه ابو عبيدة بن الجراح م- عبد الرحمن بن عوف جه م- جه ال- الاولاني قال له لئن امرت عليك عليا لتسمعن له ولا تطيعن قال والله لأسمعن له ولا أطيعن خرج لعثمان بن عفان قال له لا لا لئن أمرت عليك علي تاني قال لعلي لئن أمرت عليك عثمانا لتسمعن له ولا تطيعن اللي كانوا مرشحين دلوقتي بيحلفوا إن لو واحد بقى رئيس التاني هيطيعه ودي أخلاق الإسلام لا فبيقول وانا عايز ان لو ربنا اراد وقدر وفي اعاده بين المرشحين الاسلاميين هيبقى في مفاجاه جميله وهتسعد كل الناس وبعدين بإذن عايز اقول الله.
يا ان شاء اخوانا الله احنا كان نفسنا يبقى مرشح اسلامي واحد والكل يلتف من حوله صح بس في فارق بين المأمول وبين الواقع الصبح الانتخابات مين هيتنادي لمين الميلادي مظبوط ده مأمول الواقع مختلف ال- ال- الهدف دلوقتي ان احنا كلنا ننزل لازم ون- نشارك.
ونقول نعم نعم ان شاء الله نعم وإن, للمرشح آه نعم. وإن كان هناك ف- في اثنين في التيار الإسلامي هناك كثير في غيره فإن شاء الله المسألة فيها إعادة يا رب يا رب وكلهم مسلمون إن شاء الله نعم كلهم مسلمون أيوة. معانا اتصال اخر ما هنتكلم فيه معانا اتصال الأ- استاذ ايمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام اهلا وسهلا جزا الله ف- يعني الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى خير الجزاء وأسأل الله عز وجل أن يجزيهم جزاء عظيما مباركا إنه ولي ذلك والقادر عليه امين وأنا أنادي وأطالب أيضا أن ينزل جميع الإسلاميون غدا إلى الانتخابات وهم معتصمون المصريون.
بالله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فإن اختلفنا في المرشحين غير أننا نتفق في إقامة المنهج الإسلامي والله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا فنحن نلقى فئة من الفلول فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وقال الإمام الشافعي لأحد العلماء لما تناظر معه في مسألة قال له هل لا يجمل بنا أن نكون إخوة متحابين في الله وإن لم نتفق في مسألة وأخيرا أريد أن أقول وهذه أخيرا بإذن الله رب العالمين أريد أن أقول أن العلماء الذين تركوا لنا الاختيار ما بين اثنين من المرشحين فإنهم يعلموننا بذلك الاستخارة فجزاهم الله خيرا فلو لم يكن لهذا فائدة إلا فائدة أنهم وجهوا الناس للاستخارة أن نستخير الله ونفاضل بفضل الله سبحانه وتعالى بالاستخارة ما بين المرشحين لكفى لهذا فضلا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا لطيفة جميلة نعم معانا اتصال اخر السلام عليكم ابو حمزه السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياكم الله يا أئمة الهدى ومصابيح الدجى حياكم الله يا حماة الإسلام وحراس العقيدة حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم رسائل سريعة قصيرة جدا أولا رسالتي إلى إخواني من الشعب المصري اليوم الليلة تقضوها بين يدي الله جل وعلا وغدا تصلون الفجر في جماعة ثم تخرجون من بيوتكم وتقولون دعاء الخروج وقبلها تصلون ركعتي استخارة وتصلون ركعتين إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين يمنعانك مخرج السوء وإذا دخلت منزلك فصلي ركعتين يمنعانك مدخل السوء فصلي ركعتين يمنعانك مخرج السوء واخرج فقد منعت نفسك مخرج السوء وقل دعاء الخروج من المنزل وتأمل الدعاء تجد فيه عون الله إذا تأملت الدعاء وأرجو أن أحد المشايخ يذكره لنا إذا تأملت دعاء الخروج من المسجد- المنزل تجد عون الله تبارك وتعالى ثم امضي وأروا الله من أنفسكم خيرا يا شعب مصر أروا الله من أنفسكم خيرا أروا الله من أنفسكم خيرا فأينما كان رئيس مصر القادم الذي اختاره الله لنا قبل أن نختاره نحن دعكم من الحيرة إن رئيس مصر اختاره الله تبارك وتعالى وأد- وأطلب من علمائنا الأجلاء أن يشدوا على يد الرئيس القادم ولا يتركوه وينصحوه ويبذلوا له النصح من أول لحظة ويستمروا معه في النصح حتى يطبق فينا نعم، شرع الله نعم.
وسامحوني على نعم.
جرأتي على شكراً علمائنا.
لك.
والسلام عليكم ورحمة الله شكرا لك آه، امه الله اهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا يا رب اللهم امين وأسأل اتفضل الله أن يجعل عملكم كله صالحا وأن يجعله وليه سبحانه آمين، وتعالى آمين.
خالصا ولا يجعل فيه لأحد امين غيره يا رب شيئا آمين.
أما بمناسبة الانتخابات فأنا والله كلمة عايزة أقولها للناس إحنا بنطلب من العلماء يختاروا لنا واحد من المرشحين هل اختيار العلماء مع كامل احترام ليهم أفضل أم اختيار الله عز وجل لما تصلي استخارة وتخلي ربنا هو اللي يختار لك هو اللي هيرشدك والله إيدك ما هتحط القلم غير في المكان اللي ربنا سبحانه وتعالى أراد لك إنك تحطه فيه فأكيد طبعا اختيار ربنا سبحانه وتعالى أفضل مع كامل احترام طبعا العلماء هم أكيد الشهداء تمام، وعارف تمام.
الكلام ده نعم وانا بس كلمه اوجهها للشيخ مسعد آه، ربنا يغفر والدتك ويرحمها وانا والله ما بنساها من دعاء في قبولي واستحلفكم بالله ما تنسونيش من دعائكم فانا طالبه في الثانويه العامه والوقت ده بيا خالص ربنا يوفقك ان شاء الله باذن الله يا رب.
والسلام عليكم عليكم السلام شكرا جزيلا اه ناخد اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بحضرتك أهلين أستاذ ملهم استاذ احمد اتفضل يا فندم الله يخليك نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يولي فينا خيارنا امين ولا ولا يولي فينا شرارنا يا رب العالمين آمين آمين حضرتك احنا مصريين مقيمين في الاردن وبنتمنى من بلدنا تكون بلد كويسه وربنا يحكم فينا اللي فيه خير لنا يا رب واحنا بنقول لكل المصريين الموجودين انتوا اهلنا والمفروض انتوا ما تبيعوش صوتكم لاي واحد من الفلول لان احنا اذا بعنا صوتنا للفلول معناته ما فيش ثوره وما فيش ما فيش تقدم واحنا بنحب الدين وعاوزين الدين والناس اللي هي بي- خايفه من الدين ده خايفه من الدين ليه؟ وفي بعد شرع ربنا في بعد حكم رب العالمين حاجه تمام تمام ف بدنا نحكي للي هو بده يبيع صوته حسبي الله ونعم ونعم الوكيل حسبي الله ونعم ونعم الوكيل في كل ظالم بده يبيع بلده ويبيع دينه ويبيع شرعه يعني هاي شكرا لك يا استاذ احمد ربنا يكرمك شكرا جزيلا لحضرتك انا عايز اقول بس اللي هيشتري صوتك ب 100 جنيه مش هيديك ال 100 جنيه او ال 500 او ال 1000 حتى لله ده هيديك النهارده 100 وهينهب منك ومن مستقبل ايامك ومن اولادك ومن احفادك مليارات وقد راينا كيف سرق السابقون مليارات ترقد الان في امن وسلام في بنوك سويسرا اسال الله ان يعاملهم بما يستحقون وأن ي- يؤرق مضجع هذه الأموال سبحان الله تمام.
الأعجب حضرتك الشيخ- والأعجب كيف يبيع الإنسان أصلا آخرته لدنيا غيره أبيع آخرتي عشان دنيا غيري نعم سبحان الشيخ الله.
عاطف مسألة الاتفاق قبل الاختلاف
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد ودعونا نتفق قبل أن نفترق أو أو- أو قبل أن نختلف احنا لابد أن نتفق ابتداء آه، أنه لابد للناس من رأس الناس لو تركوا هكذا آه، فلا يمكن أن تستقر حياة وهذا مستفاد من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لابد للناس من إمارة ظالمة برة كانت أو فاجرة فقال الناس هذه البرة فما الفاجرة فقال رضي الله عنه تقام بها الحدود ويؤمن بها السبل ويجاهر بها العدو ويقسم بها الفيء إن لو ترك الناس من غير رأس يسوس أمورهم ويقودهم فلا يمكن أن تقام حياة على الإطلاق يعني لك أن تتخيل أن النبي صلى الله صلى عليه الله عليه وسلم وسلم.
قال في حديثه إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم يعني لو ثلاثة مسافرين في سفر إيه، لابد عليهم شرعا أن يختاروا أحدهم فيسيرون خلفه لأن ببساطة شديدة لو ثلاثة كل واحد ماشي براسه يعني واختلاف العقول باختلاف عدد البشر والله عز وجل آه، ما يزال بين عقول الناس وفهومهم وأرزاقهم فرضي كل منهم بعقله وفهمه ولم يرضى أحد برزقه نعم.
كل واحد فينا مفكر نفسه هو اللي بيفهم وأنا مخي يوزن الكرة الأرضية وبقية البشر ما بيفهموش حاجة خالص واللي فهمه ما فهم محدش يفهمه لكن آه، لو معايا ملايين آه، مش عجبان ومش مكفيان آه، وهذا مستفاد من قول الله عز وجل قل كل يعمل على شاكلته كل واحد فينا ماشي في وجهه وشايف ان هو الصح وغيره غلط وهذه النظرة آه، لو لو استحكمت في بني البشر لقورت حياة الناس ورحم الله الشافعي وما أن قال بإنصاف بالغ رأي صاد يحتمل الخطأ نعم ورأي غير خطأ يحتمل الصواب ما ادعاش نفسه آه، الصواب المطلق ولغيره الخطأ المطلق إنما المسألة سجال نعم آه، و- و- و- و- و- ودايما النسب ال 100% و 101% على 100% ده كلام آه، يعني لا يقبله شرع ولا عقل لأن أنا أرى الأمر من زاوية وغيري بشوفه من زوايا أخرى كثيرة جدا علمت شيئا وغابت عني أشياء نعم.
فالشاهد إن إحنا لابد أن نتفق إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام آه، أرشدنا إلى لو كنا ثلاثة فقط وثلاثة دول أول الجمع يعني مفرد مصنع جمع أول الجمع ثلاثة ما ينفعش نمشي في طريق لو احنا مثلا مسافرين انا والدكتور ابو احمد مثلا اخونا ايمن شيخ ايمن نعم فاتتنا دي اه فاتتنا اه اخطانا احنا كنا اربعه فما ينفعش نمشي كده لازم نخت- ناخد لنا كبير يا دكتور عبد الرحمن هنمشي وراك النهارده فهناكل ايه آه، كل واحد يختلف مش هنعرف ناكل كل واحد ياكل لوحده طب نروح من طريق ان هو هنمسك في بعض فول يؤدي
نعم يؤدي بنا الامر كل واحد فينا هيسلك سبيل لكن انت- ان اتفقنا على آه، واحد آه، انتظمت امورنا فكيف ببلد او امه بطولها وعرضها مش 3 ولا 300 ولا 3000 ولا 3 مليون بل اكثر من 80 مليون لا يمكن ان تظل الامور هكذا والامر اخطر من ذلك اجتماع الناس على ظالم اجتماع الناس على وهذا كلام اهل العلم كاف خير لهم من ان يتركوا هملا احنا لا نقر ظلم ولا نريد ظالما جديدا احنا نأمل من الله سبحانه وتعالى أن نستشرق غدا مشرقا إن الناس يتنافسوا الصعداء و- و- ويولي الله علينا رجلا آه، آه، يقيم فينا شرع الله عز وجل بالعدل ويسنا بالحق والحلم والرحمة آمين.
هذا ما يطمح إليه كل إنسان آه، ف- فلازم نفهم المسألة دي كويس جدا و- ولنا أن نعتبر بفعل الصحابة الكرام آه، في اختيار الصديق رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يتفى نعم ولك أن تتخيل من هو النبي يعني صلى الله عليه وسلم إيه إيه لا يقاس إيه لا بالأب ولا بالأم ولا بالنفس صلى الله عليه وسلم ومهما قلنا لا نستطيع أن نتصور ماذا ما كان يكنه الصحابة الكرام للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ولو جمع حب آه، النبي في قلوب الأمة اليوم لا يساوي ذرة في قلب رجل من صغار الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام آه، أنس عندما دفن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فعاد فقالت فاطمة آه، لأنس يا أنس أطابت نفوسكم أن تضعوا رسول الله في التراب فقال يا بنت رسول الله لو استطعنا أن نرفعه إلى عنان السماء لفعل ولكن يعني صدق الله منها خلقناكم الآية الكريمة آه، الشاهد مع هذه الفاجعة عمر يعني قال ما قال آه، و- و- وقد- وقد فقد صوابه وقال لي لهيت النبي مات هقطع رقبته إنما مم.
ذهب إلى ربه وسيعود كما عاد موسى و- وعلي آه، انشل وف- من الصحابة الذي عمي فقد بصروا الصحابة كانوا في- في حيصة بيصة و- و- من شدة ال- ال- الموقف وثبت الله عز وجل الأمة بالصديق رضي الله عنه فلما تيقن من موته وبعدين مجرد ما سمع أن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة هرع إليهم مباشرة ولم يخرج من سقيفة بني ساعدة إلا وقد اجتمع الناس عليه رضي الله عنه لأن وجود رأس في غاية الخطورة أن تخيل مثلا البلد دي فضلت كده من غير رئيس نعم إيه اللي يحصل في البلد دي؟
فوضى فوضى خلاقة لا يمكن لأحد أن أن أن أن أن, أن, أن يجمع شتاتها فلا ف- فلا لا هو إيه، بدأ يتشيخ أيمن هو دايما إيه، لا م- إن شاء الله ستنتهي ودايما الفوارق في الثورات دي, دي ده أمر ده يعني مش هنقول طبيعي إنما ده أمر متوقع يعني لكن نأمل من الله إن الأمور ترجع إلى نصابها إن شاء الله وأن أن أن أن يستشرف المصريون وأمة الإسلام قاطبة عهدا جديدا إيه، وأن يرد الله كيد الأعداء إلى نحورهم فدي مسألة المسألة الثانية إيه، إيه، أسئلة الإخوة المتصلين هو ببساطة شديدة يا إخواننا إحنا عايزين من الحاكم اللي يحكمنا إيه هل نريد أبا بكر وعمر ده مستحيل طبعا إحنا لا نستحق ذلك يا إخواننا ابن القيم رضي الله عنه قال حكمة الله تأبى أن يولى علينا إيه، أمثال معاوية فضلا فضلا رضي الله عنه فضلا عن أبي بكر وعمر ولاتنا على قدرنا وولاتهم على قدرهم آه، آه، علي بن ابي طالب آه، كان غير في في في في, في نمط سياسته آه، عما كان عليه الثلاثه الاول أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع فقالوا له يعني احكم فينا كما كان يحكم ابو بكر وعمر فقال ببساطه شديده كانت رعيتهم مثلي واما رعيتي مثلكم آه، اللي كان بيحكمه هو بكر وعمر كلهم امثال ابن ابي طالب وابو ذر وسلمان وصهيب لكن المساله مختلفه وذلك كان الحسن البصري رضي رحمه الله يرى ان الحجاج عقوبه من الله للناس فلما دعا الناس عليه بالهلاك قال اخشى ان مات الحجاج ان يولي الله عليكم القرده والخنازير بهدلتنا يا مولانا احنا النهارده ما هي دي الحقيقه يا شيخ أيمن.
نعم، نعم.
عشان الناس تبقى تفوق شويه زي ما اخونا فضل الشيخ مسعد تفضل احنا ما بنختارش بين واحد حلو والتاني احسن منه المساله مش كده كل فيه عوار وعوار شديد جدا وكلنا كده عشان ما ما نطلعش نفسنا من نعم، جمله نعم.
الناس كلنا فينا عوار لكن احنا بن- بنميز اخفهم سوءا دي الحقيقه وهل النهارده لو جه واحد من الثلاثه او من الاثنين اكثرهم خيرا آه، أم- أم- ماشي نجمد العبارة لكن نعم، زي نعم.
ما الشيخ مسعد قال فعلا أنا أنا مع كلمة الشيخ مسعد أقلهم مفسدة بينهم آه، أقلهم مفسدة أيا ما كان الأمر يعني يعني إيه آه، ضربوك منين آه، عشان ما ودنك منين يا جحا عشان ما نضحكش على نفسنا أقلهم خلاص مفسدة هي دي الحقيقة خلاص فاحنا النهاردة آه، آه، احنا لا نستحق أمثال أبي بكر وعمر فضلا عن آه، يعني آه، لا لا عمر بن عبد العزيز ولا معاوية ولا أبو بكر وعمر ولا أمثال هؤلاء أبدا احنا لابد ان نتغير من انفسنا نغير من انفسنا ونتغير آه، تغير جذري جميل وان نكون على شرع الله ف طيب دكتور عبد الرحمن ممكن حد من مشاهدينا الكرام وهو بيستمع الآن إلى كلام فضيلة الشيخ عاطف يقول لما اليأس والتشاؤم بماذا ترد
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يعني إن شاء الله تعالى حسن الظن بالله جل وعلا أن يرزقنا الله جل وعلا حاكما صالحا والله جل وعلا سيكون عند حسن ظن الناس بربنا جل وعلا ولكن آه، يعني أنا أثبت على هذه الكلمة آه، إننا نختار ما بين خيرين فأنا أحسن الظن بذلك الله جل وعلا أخذ الح- الحبل أو ال- الكلام من أخي الشيخ عاطف أن الله جل وعلا يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا فلا بد أن نفهم كذلك بمفهوم المخالف وإن لم يكن هذا في القرآن ثابتا وكذلك نولي بعض الصالحين بعضا إن وجدتم أنكم من أهل الصلاح إن وجدتم أنكم من أهل الصلاح أو سعيتم إلى الصلاح سيرزقكم الله جل وعلا واحدا صالحا أو يسعى إلى الصلاح ه- إن شاء الله إحنا نظن أن كثيرا من المسلمين الفضل أو الإسلاميين بالتعبير ال- الجمع الجديد يريدون الإصلاح ويريدون الصلاح فإن شاء الله سيأتي لنا واحد برضه يريد هذا وإن لم ندركه نحن 100% سيأتي واحد أيضا يعني لن يدركه 100% وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ليس الفاطن اللبيب من يعرف الخير من الشر إنما الفاطن من يعرف خير الخيرين وشر الشرين فنحن نفاضل بإذن الله تعالى بين خيرين وكلاهما فيه دخل النبي قال لنا كده عليه السلام لما قال الشر احنا كنا عايشين في شر في جاهلية وشر المرحلة الماضية اللي هي الملك العاض النبي قال اللي بعدها في حديث حذيفة قال خير وفيه دخن فلا بد أن نقتنع أن في دخن وزمن الكمال قد انتهى والمثالية لا تدرك في هذا الوقت إنما خير فيه دخل قال وما دخلوا قال أناس يهدون هم بيهدوا بغير هدي خلاص إحنا وظيفتنا الله جل وعلا بوأنا الدعوة إلى الله وهؤلاء ينتصحوا للدعاة والعلماء ن- نأخذ بأيديهم لنحصل الكمال سويا لا أن نحصله وحدنا نعم فيعني وصيتي وأنا أنصح والله جميع الإخوة وهذه تجربة عملية أنا عملتها مع نفسي كما تفضل الجميع احنا الاختلاف ما بين اثنين زي ما القصة اللي قالها الشيخ أمين إن اختلاف الصحابة أصبح ما بين برضه في في زمن عثمان ما بين عثمان وعلي برضه اثنين وإن كان في خير منهم إيه، احنا استثنيناه حتى نفتت لا نفتت اصوات اكثر من ذلك مم.
هم اثنين قدامنا سواء الدكتور محمد مرسي او الدكتور عبد الله فتوح وانا شخصيا والله يعني ذكر ذلك الشيخ احمد والشيخ عاطف استخرت الله جل وعلا في ليله كامله قعدت في الليل والله يعني أدعو الله جل وعلا وأسجد وأتضرع إلى الله جل وعلا يا رب أنا أرى أن هذا أصلح ويميل قلبي إلى آخر أنا كان كده ده حالي والله أنا أرى أن ده أصلح وقلبي مايل لواحد تاني طب وانت بقى بعد كده استخرت والله يا وجات شباب له فتوح لا تحدث انا ما لا ما نقولش اسماء يا شيخ حبيبي انا على لا بقول كده.
رسيد لا ما نقولش رسيد لاخر ربنا انا يكرمك استخرت الله جل وعلا والله هذا حدث لي آه، اسمه هذا استخرت ما الله نعملش جل دعايه وعلا.
يا مولانا الله يكرمك غلط نعم استخرت الله جل وعلا في ليلة أنا وأهل بيتي إيه، طويلا ودعوت الله جل وعلا أن يختار لي وأنا أعلم أن الاستخارة لا تنتظر من ورائها رؤية نعم يعني مش شرط رؤية تجيلك ولا شرط إن إن حمامة تطير ولا ولا كلام من ده ولا تفتح مصحف وتلاقي حاجة ليس شرطا لكن فعلا ما كنت أتوقع نمت بعد الفجر إيه، سويعات قليلة أراني الله جل وعلا رؤية واضحة صريحة أني أدعم فلان وأنه أقرب وأنه أكثر زهدا وأنه أكثر تواضعا وأنه أكثر لينا وأنه أكثر تعففا عن الدنيا نعم.
وتعففا عن هذا المنصب رأيت سبحانه وتعالى فقلت خلاص هذا اختيار الله جل عليه كلمة لقيتها أخت من أخواتنا في المتصلين فعلا اختيار الله خير من اختيارنا صحيح. فعلا أنا أقول أن المرشحين قريبان من بعضهما طبيعي يعني فعلا احنا صعب, صعب نختار مدرسة واحدة الدعاء مدرسة والم- واحدة.
والمشايخ فعلا صعب يختاروا فعوام الناس قبلك خلاص دع الله جل وعلا يختار لكم وسيسددنا الله جل وعلا إن أخلصنا فأنا أقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا ده قول ربنا احنا هنفهم وكذلك نولي بعض مش قال الله تعالى ال- ال- ال- المؤمنون بعضهم أولياء بعض أقول لأولياء بعض أصلح نفسك أنا بعطي سلسلة الآن لعلها إن شاء الله تكون قريبا على قناة الرحمة بعنوان سنة أولى إسلام أنا لما لما احنا كنا الدعاء ممنوع يا مولانا الدعاء نعم اه لا مش دي دعاء مش دي- من دعاء مش دي- المسك بتاعه.
لا لا لا لا الكتب لا، كل- الكتب لا انا كلها قلت صدفه جايبة صدفة.
يعني احنا انا احنا كنا بنتكلم بس ايه العناوين الجامدة دي يا دكتور عبد صحيح، الله؟
ربنا- إن شاء عناوين الله.
جامدة والله.
في نعم. تليفون لا انا انا بس مفكر شوية.
استاذن احنا كنا بنتكلم قبل الثوره عن ايه كنا بنتكلم عن الثبات وعن الصبر وعن الاستضعاف وعن الكلام من ده لما رجعت اقول لنفسي احنا اتغيرنا بعد الثوره وبدأنا نتكلم عن التمكين وعن الخلافه وعن اقامه الدوله وعن التآلف اتكلمنا عن ده فلما رجعت الى السنه الاولى للاسلام الأوامر التي فرضها الله جل وعلا- فرضها الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى الإسلام في سورة المزمل وجدت أننا جميعا مقصرون في كثير منها نعم يعني مين منا قام الليل إلا قليل مين منا رتل القرآن ترتيل مش دي الأوامر الأولى للنبي عليه الصلاة والسلام فنحن نحتاج إلى أن نقيم ما أمر الله جل وعلا به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى الإسلام لنتخطى الأزمان لعل زمن التمكين يأتينا ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك صغير بس نعم.
أحمد جلال الملك لما رجع و- وجاي يشرب ما لقاش عسل لقاها كلها ميه عملت البلد دي عملت القريه دي ربنا يكرمك هنستقبل آه، اتصال وحضرتك بقى نتكلم مع شخيب استاذ سامي اهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اكيد والله مرحبا اسامه معك من اسيوط يا استاذ ملك اهلا وسهلا ربنا يكرمك اتفضل مرحبا يا أستاذ- شيخ مسعد اهلا اهلا الف قول الله إنا لله وإنا إليه مرحبا يا راجعون شيخ امين الله يبارك فيك مرحبا يا شيخ ايمن بارك الله فيك مرحبا يا شيخ احمد الله يبارك فيك مرحبا يا شيخ عبد الله الشيخ عاطف عاطف الشيخ عاطف الشيخ عاطف.
اتفضل يا حاج الله يبارك فيك والله منورين الشاشه كلها.
نعم اولا يا شيخ آه، استاذ ملهم آه، آه، رسائل سريعه لو سمحت نعم اولا رئيس الجمهوريه القادم عاوزين نحافظ على ابناء ابنائنا في الخارج وفي الداخل ويبقى لنا علاقات 100% لما تكون الدوله الاسلاميه تبقى لنا علاقات قويه مع الناس دي اول حاجه يبقى اولادنا بنحافظ عليهم بره بدل ما بيتبهدلوا وبيحتقلوا وما يموتوا في ال- في الصحراء وما يتعاملوا معامله الحيوانات لا مؤاخذه احنا عاوزين رئيس قوي شخصيته قويه نعم رئيس وزراء قوي يعني نستخير ربنا سبحانه سبحانه وتعالى وندعوه ونتضرع اليه ان يرزقنا رئيس حاكم عادل يا رب ما يبصش على مناصب يبص ان يراعي ربنا في الشعب الغلبان في ناس اما تموت من الجوع يا استاذ ملهم في ناس غلبانه في ناس ضايعه تمام تمام ولا يرشدنا الى هذا الا شرع الله سبحانه وتعالى يا رب في إن شاء حديث لو الله.
سمحت عاوز الشيخ ايمن صلح ير- يجاوبنا عليه نعم ال- الحديث معناه الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا هيشفع جميع الامم يوم القيامه لو الناس اللي مش اللي لما بيقول لك السنه مش في الدجن وفي الجلابيه والكلام ده هوات يقول لك دي مش سنن سيبك من الحاجات دي هاتوا وطبقنا بس الصلاه والصوم هل الناس دي هي يوم القيامه الرسول هيشفع لها ام لا؟ عاوز جواب لو سمحت ريحوني لان انا مشتت من ناس كتير يقول لك مش دجن وجلابيه ومش عارف ايه سيره ايات
تمام الشيخ ايمن هرد على حضرتك إن السلام شاء عليكم الله.
ورحمه الله وبركاته عليكم السلام معانا اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم الو السلام عليكم استاذ محمد اهلا وسهلا ازيك يا استاذ ملحم الله يكرمك ويعزك يا رب كيف اخبارك يا سيدي الحمد لله رب العالمين ربنا يوفقك يا رب وانتوا الخير والبركه كلكم يعني ما شاء الله عليكم ربنا يكرمك
وسلم لنا كل على المشايخ اللي عندك وانتوا الخير والبركه وانتوا اللي تختاروا لنا الريس انتوا علمائنا وانتوا مشرفينا في كل مكان
ربنا يبارك فيك يا رب الله يكرمك شكرا جزيلا وسلمنا اخ على محمد كل المشايخ كتر خيرك ربنا يكرمك يا رب شكرا لك آه، هنستأذنكم هنطلع لفاصل ونستكمل مع حضراتكم بقى الشيخ أحمد جلال يقوم بدور بقى المحاور البارع بإذن الله رب العالمين شرفنا يا شيخ أسامة.
الجريدة الله يكرمك لأن تقفيل الجرنان وده كده كتير علينا فإحنا بنستأذنكم الشيخ أحمد هيكمل معاكم إن شاء الله في حوار رائع وحوار علمي مع الدعاء الجمال ربنا يبارك فيهم ويعزهم ويسعدهم يا رب اللهم أمين وأسأل الله ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقنا حاكما صالحا وأن يو- وأن يولي فينا من يصلح ومن يصلح يا رب اللهم امين ويحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن امين امين يا رب العالمين مشاهدينا الكرام فاصل وبعد الفاصل فلتكون مع مشايخنا وفضيله الشيخ احمد جلال
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا فأسرعوا نصح النبي لصحبه أن